اسمعوا قصتي تبكوا على حالي بشكي بدمع الندم وابكي في موالي انا اللي جنيت على روحي ودفعت انا التمن وحدي بس التمن غالي بس التمن غالي كان كل امل انا ابقى طبيب اوصف دوايا الجرح يطيب والناس تشوف تتحييني اكتب حكايه ويا نصيب اول ما خدت الثانويه مجموعي كان 100% رحت اقدم اوراقي بقيت خلاص في الكليه ابويا قال لي يوم هنو ناس كتير في البيت بتزور الكل يحضن ويهني ويقولوا بركه يا ابو الدكتور انا امي رنت زغرتها في الحته تعلن فرحتها كل اللي جواها يهنوها والفرحه عدت سعادتها اول سنه عدت بنجاح التانيه فاتت وانا مرتاح التالته ناجح وطابوري وعرفت معنى الافراح الرابعه دول اصحاب السوق قالوا لي مالك كده مخنوق جرب حياتنا وسهرتنا وعيش معانا وانت تروح بدات اسهر وياهم ما كنتش اعرف نواياهم مشيت في كل طريق ممنوع وطفت بيه احلى الشموع الفرحه هربت من عيني لكن بدل الم ودموع واهلي بداوا يحاسبوني وبالشهاده يطالبوني شهاده طبعا وهميه اكشف واكتب ادويه وفي وسط محكمه الجنان ابويا طب ساعتها ومات فضلت انادي واقول يابا الوقت كان عدى ومات ابويا وصالي وصية اخر كلامه كانت هي حط اخوك كده في عينيك وبص لامك وعيالها وبلاش يا ولدي تزعلها
هي اللي باقية لك بعدي وانت اللي بعدي هتبقى الهوى وخلي بالك من ملاك وبص دايما قدامك ملاك علي راح تتحاسب وقضي الفرد والسنة وبالإيمان راح تتنى والثواب ربنا يهديك وتبقى من أهل الجنة وتبقى من أهل الجنة
لحظة ما ياخد أنفاسه الأم تصرخ فوق راسه نظرة عينيه بالدمع تقول من بعدي هيشيل همه وقلوبنا تنزف دمع حزين واللي اتكتب ده جاي خفيف وبص لاخته بتألم ودمع عينه بيتكلم سمع بقلبي شفايفه بتقول استرها يا رب وسلم استرها يا رب وسلم كذب كلامنا القلم الميت وزع عمود البوب يا خينا كان احسن معجزه والبيضه وابو ولا كتب حكاوينا شارع مزيكا والزلزال كبار على الساحه وعلى المجال من استوديو يلا شعبي لسه جايين ندي جبال من استوديو يلا شعبي لسه جايين
سفينون يا شوالي يا رب ابعد عنا العيون والناس المؤذية افتتاح سفير مول احلى مول في الجمهورية مكاننا في كفر الدوارة في كل المحافظات المصرية يصحوا فوق ويركزوا لنا شوية يا اسكندرانية اصدقائي المشاهدين اصدقائي كل المتبعين وكل الحاضرين هنا ميدان كفر الدوار ميدان الابطال افتتاح عالم افتتاح تاريخي افتتاح سفير مول يا شوالينيو بقيادة طرمشي كانوا الخطير محمد سبع والحكاية الخطيرة جدا مصطفى العمدة لما يفك ايديتك يا حمدتنا والرواية الكبيرة حسن العمدة والدكتور محمد سليم
سكري ده الحلو مع الجمبري واللحمة طازة شمبري رقصني بالكلام رقصني بالكلام وانا واقف في الميدان ومعاك لمس ودان قبل ما تصرخ وتهبد طب حاسبني الارقام قبل ما تصرخ وتهبد طب حاسبني الارقام طلعتنا طلعة جوية وخطفنا البت الإيطالية واللي عادانا ملوش دية والدم بنرشه بالمية والدم بنرشه بالمية انا مش طيبة عم تتكدر والحلو راح يا باي مرة
ميدان شارع مزيكا ميدان الابطال ميدان الادخال اخربوها يا رجاله
يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد عشان عيد الميلاد
اديني نجاة انفخ بلالين ايه ده ايه ده ايه ده العب في الدين لا لا لا لا لا تونة وسردين سمع ملايين توزيع نماتين عن كل البيت هتولع مجانين هاجف على الفول مهرجان فرعون وانزل في الملعب وهجيب الجون تكسب ايفون مش تلفزيون شارع لا في دون راديو وقانون شغل لي الخاطر ويكون فودافون هنقول رسالة بخي يا فرعون بخي يا فرعون بخي يا فرعون
التربنتوخ التربنتوخ طب كنا شباب وبقينا شيوخ اوبا اوبا اضرب لي صاروخ اضرب لي صاروخ.
ولع شمروخ ولع شمروخ.
نلعب وندوخ قصقص بطروخ ما تصحى يا مشموخ اركب مراجيح شكلك شنتيح من غير تلويح من غير تلويح.
اصرخ واصيح اصحوا يا سناكيح ده احنا الملاويح اصحى يا فندام ولا ايه هديك اعدام بره الاعلام شكلك ده مدام اسكت يا هيام ورا مش قدام ورا مش قدام خبط تخبيط هبط تهبيط تسقط يا عبيط ده كلامنا بسيط بس التحطيط على الواد التيت بس التحطيط على الواد التيت شقلطة تقلب فرهضة هنا على المنضدة من غير عضعضة من غير عضعضة البت صاروخ وبشوفها بدور اصلها يا زميلي اهي جامدة صاروخ وطلعت وراها تعال يا زميلي مش قادر استنى دي الحالة عجيلي دي الحالة عجيلي وشافنا انا ابوها وطلعت انا اجري والناس مسكوني وواحد منهم وعلى صوته انا هاته لعده واوام نفخوني واوام نفخوني اديني نجاتي وانفخ بلالينا اديني نجاتي والعب في الدين اديني نجاتي تونة وسردين اديني نجاتي شارع مسيكة اديني نجاتي زلزال انتيكة اديني نجاتي ايه ايه ايه على مين على مين على على طارق فيفي على مودي البوم يا شريف سيطرة أيمن أيبوكا على نادر الطاير على عمرو الجيم على حمو الدوبة ولا روميو البوم على ولا مرانو وسام معجزة أحمد عبية رمضان حدوتة قلنا على الوزة على طرب ميكس على موقع جاكسون وحمادة ميكو دقدرة أبو هالة وفي آخر كلامنا هنقول رسالة هنقول رسالة
بخ ايه بخ دي بخ ايه بخ دي هتبخ مني كده انا بخ بخ ايه مش هتبخ انا خالص
كفر الدوار وسعر بنا كفر الدوار وسعر بنا اصحوا وفوقوا يا اي نفوس تعبانه خمسه علينا وخمسه عليكم محمد سبع فضل محاليكم حسن العمده عمده سعر بنا اضرب هاني وسخيره مليانه الدكتور محمد سليم يا حبيب البشريه المسا جاي من كفر الدوار والاسكندرانية هنا من داخل ميدان شارع مزيكا بتعريف الماشي كان وليد الشوالي وانا عوار الجنة طب حس طب حاسب الحية هنا او حكاية في امريكا او حتى جو في امريكا يبقى احنا على طول متظاهر يبقى احنا على طول مالك متظاهر مالك كده يا ابني ادم ملبوخ زي الدوس عمال ينافش ريشك عمال تدوس وتدوس يا ترى انا اديتك ولا انا اديت فلوس من اباك يا رب سلم والدنيا فيها بتعلم لو فاكر انت معلم من كفر تدور تتعلم وانا ماشي بلف وادور والخلق واقفه طابور اللي بيجري على اكل عيشه تملي يا ناس عايش مبروك واللي عينه على رزق غيره عايش يا ناس مقروم واللي عامل زي النحلة وتملي يلف نور وتملي يلف نور اصحوا واسمعوا وارجعوا دي الناس كلها تسمعنا هنسمع كل الدنيا الناس كلها لازم تسمعنا مادين بالنص وصايع عاملين على حكاية هنقص الرصة بسرعة هنرقص جوايا ولعبنا هم وجرينا والرصة هم حطينا وعملنا حكاية كبيرة والناس بتبص علينا والناس عمالة بتبص تقول انتوا مين الناس عمالة بتبص تقول انتوا مين احنا اللعيبة جايين جايين ناويين حاطين عالساعة جنبي جايين هنرقص كل الدنيا هنرقصكم والثانية والناس كلها تسمعنا والناس كلها تسمعنا وانا راجل بدب بمطرح بحب على اي حد وكلام بجد شغل الزعب عندنا يسد اجزاء بشد واضرب وارد ضربه جامده قلبت براحتي لو كنت راجل وقف الوقت لو كنت راجل وقف الوقت زعل بنهار في البمبات احنا البشوات والتوبات ونقول شارع مزيكا تسمعنا على القنوات تسمعنا على القنوات راكب حصانة شد اللجام جري في الدنيا بعدي حواجز ماشي بطولة مر على الأيام لكن زماننا هو اللي فايز لكن زماننا هو اللي فايز أيام شبابنا لعبنا تعبنا ياما باللي جرالنا كتير صدقنا الوهم وكل مرة بيأخرنا على عادي يا دنيا وبقولك سيبينا شوية في حالنا على عادي يا دنيا وبقولك سيبينا شوية في حالنا الناس مش عايزة اللي يفوقها ولا عايزة اللي يوعيها الناس عايزة اللي ينافقها ويغني يابا عليها الناس زي البالونة وغرورها بينفخ بيها والكذب فيها فيونة بيغطي عيوب يداريها يا إما بنفخ فيها بالكذب وتجاريها يا إما كده تواجهها وبإبرة هتفسيها ما قلنا بلاش تلعب في النار وانت اللي زبط في الطرشة اسمع كلام الكبار ده خبرة ومش دوشة اسمع كلام الكبار ده خبرة ومش دوشة ورحت عملت زمار وقلبتها فرشة ضحكت عليك وسابتك اما صحيح روشة ضحكت عليك وسابتك اما صحيح روشة يا شمس يا منورة غيبي كفاية ضيق يا حبيبي يا شمس يا منورة غيبي كفاية ضيق يا حبيبي وودي يا ليالي وجيبي كفاية ضيق يا حبيبي عشاق ودايما بتباديبي كفاية ضيق يا حبيبي حبيبي يا حبيبي
سب سب سما هوس عايزين سكات تحية طالعة للبشوات اسكندرية عروسة البحر مش درداني مسببات معلمين كفر الدور يعني الليلة لعب الكبار معروفين في أي حتة وبلمسة منهم تولع نار وبلمسة منهم تولع نار والمسا عالناس الرايقة هنا الروقان مش طالبة غلاسة محمد سبعي يا ابو ادم تاخد منه وتمشي يا باشا والمسا عالمرياسة منبع رجولة مؤسسة المعلم حسن العمدة يا إدارتنا هندسة هنقول عالبط اللي عامل على أي حد بيجامل محمود رمضان السبعي تنزل تلعب تتاكل تنزل تلعب تتاكل ابعد يا دنيا خنيقة ويا رب يفك الدقيقة هنقول مصطفى العمدة ولا بعودة ليالي جميلة بسم النزاهة والشجع العالي والشغل التحفة يا غالي تامر قباصة وشريف قباصة تشهد عقلها زماني والجنتل رامي قباصة شغلنا عربي ومش ألماني الجمل مش الأوصايا والأعداء يكونوا ضحايا ياسر عبد المجيد بيسد في أي حكاية وعمر غنى بكلامه شيك وسام مشوق قادر يديك بجران عجوانا يديك هاني في السلال قلب الميت سلاحه يا ما يجرح فيك هيسن يونس المتصيد ابعد ما لا يأذيك ابعد عنه لا يأذيك ده موسع للبيج بوس احلى ميس عشانه يتراس الدكتور مرام مسليم اللي عدانا يحس النوس اللي عدانا يحس النوس كفر الدوال واسكندرية عيد واحدة وعيلة السبعة وعيلة العمدة عيلة واحدة محمد سبعة يا امبراطور امبراطور بجد وفي كل حتة مشهور وحسن العمدة عمدة بجد ومش مغرور الدكتور محمد سليم يا اسطورة باسكندرية وكفر الدوال والمنصورة وده من داخل ميدان شارع مزيكا بتعريف المشيكان وليد الشوالي والفنان الخطير حمادة ميكو والموسع السندال أحمد حميد وبعنا هناك أيبوكا والمغني الخطير يوسف الصنبو والسيطرة الخطير شريف سيطرة بوظوا الرجالة الشوالي
عم بشري الكائن الوحيد القادر على فك شفرة المهرجان شعوذة ورقص وأمان يا لالي أمان يطلع الدخان من جوه البرطمان يخلي التفاح بتاع زمان
خلي التفاح بيحضر أرواح خلي التفاح بيحضر أرواح خلي التفاح تفاح خلي التفاح بيحضر خلي التفاح تفاح بيحضر التفاح حضر أرواح
خلي التفاح بيحضر أرواح ويرجع اللي راح يخليك مرتاح يخليك مرتاح خمسة عليك ويا رجالة رجعنا لك ويا الحالة شربة والشعب بيستنى كل يوم على الفيس بيهبل مرة زيت ومرة سكر الصراحة بنت أنا متعكر مرة زيت ومرة سكر الصراحة بنت أنا متعكر الصراحة بنت أنا متعكر والصعب كده لنفسيكوا ما تزعلوش هنحط عليكوا ثانية واحدة الله يخليكوا ثانية واحدة الله يخليكوا المسروق بنجيبه المربوط بنفكه والزعلان أغنيله على الفرح نزقه على الفرح نزقه أنا عم بشندي عم بشندي ومحدش قدي ومحدش قدي علشان ترتاح شخلل عشان تعدي خلي التفاح تفاح خلي التفاح حضر حضر خلي التفاح تفاح حضر التفاح حضر بيحضر أرواح هريت عركب نص الشارع وانا هفرم واكل كوارع اجري يلا الحليان اصل العركب شارع واسع الشفرة منطق في الترلي الولد اذا كده ضرب الطني تدري مني عور الجني كلامي واضح الله ينور يا حبيبي الشعوذة أستاذة يا عيال ده احنا المدرسة الجن يحضر معانا والليلة تقلب مهلسة هزيها يا نشرة ده الرقص كله كفاح هزيها واحدة واحدة وهنغلب الأشباح هزيها واحدة واحدة وهنغلب الأشباح لك كتير يا ابو عمو ونسيح لك كده دمه الواد طالع ابن امه وعامل لنا فيها الرامبو الواد طالع ابن امه وعامل لنا فيها الرامبو حرفوش ماشي بيتحرفش عالخلق ماشي وبيهوش الإذاعة من يلا شعبي اوعى تيجي هنا لا تتخربش انا عم بشندي عم بشندي ومحدش قد ومحدش قد انا عم بشندي عم بشندي ومحدش قد ومحدش قد عم بشندي ده مش هندي ولا بياكل يلا السفندي عم بشندي ده مش هندي ولا بياكل يلا السفندي حبيت بس انا اعمل فكرة تسمع مني وتشتري بكرة لو عيني هتلاقي
خلي التفاحات بيحد خلي التفاح تفاحات للتفاحات ضرر للتفاح للتفاح للتفاح للتفاح